أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة كونوا ربانيين وقلنا أن هذه السلسلة ستكون السلسلة الخاصة بالاستعداد الإيماني قبيل رمضان كونوا ربانيين تريد أن تكون عبدا ربانيا كيف تصل إلى هذا المعنى سنأخذ في كل درس خطوة عملية نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى النهاردة هناخد الخطوة الأولى وهي تودد كيف تتحبب إلى الله كيف تتودد إلى الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود ومن عجائب هذا الاسم ما يقوله ابن القيم في كتاب الفوائد فيقول ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره مش عجيبة انه العبد مننا يبقى بيتودد لربنا سبحانه وتعالى ويتحبب اليه ويتذلل اليه وينكسر بين يديه دي مش مشكلة انما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه قولوا لي بالله عليكم ربنا مع عظمته وقدرته وهيبته سبحانه وتعالى يتودد ليا ولحضرتك ولحضرتك يتودد لنا الله تبارك وتعالى معنى عالي قوي أن الله يسمي نفسه الودود لأنه من جملة معاني هذا الاسم أنه يتحبب يتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له أهو ده التودد انت فاهم ربنا سبحانه وتعالى ينزل يقول حد عايز مني حاجة حد يريد مني شيء عايز أي شيء هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له الله الودود يتودد إلى عباده الصالحين يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر سبحان من سبقت محبته لأحبائه فمدحهم على ما وهب لهم إيه ده وربنا قال إيه يحبهم ويحبونه مين اللي ابتدى بالحب هو فالوقت اللي انت بتقول أنا بحب ربنا قوي أنا قلبي مشتاق لربنا قوي حاسس بمعنى كده مش عارف أعبر عنه اللحظة اللي تحس فيها بمحبة الرحمن قوي اعرف إن هو قبليها حبك سبقت محبته لأحبائه فمدحهم على ما وهب لهم واحد من السلف مرة على قارئ يقرأ فكان يقرأ نعم العبد إنه أواب فقال سبحان الله يعطي ثم يثني يعني هو مين اللي جعله يبقى أواب ما هو ربنا فبيثني عليه بحاجة هو ادهاله أصلا هي نفس المعنى ده فمدحهم على ما وهب لهم ما هو اللي خلاك تحبه لما أحبك يحبهم وجدت نفسك تحبه فبالتالي انت ما عملتش حاجة عشان يثنى عليك واشترى منهم ما أعطاهم يقول في فيض القدير كانت امرأة من العابدات تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي جريئة أوي دي صح بتقول إيه اللهم بحبك لي إلا غفرت لي يا رب أنا عارفة أن أنت بتحبني فاغفر لي إيش عرفك أن ربنا بيحبك فقيل أما يكفيك أن تقولي بحبي لك كلامي كلام كويس ممكن لما تيجي ترجع تقول اللهم بحبي لك إلا غفرت أنا دي اللي أنا ممكن أبقى أدعيها إن أنا بحبك يا رب قالت أما سمعت قوله يحبهم ويحبونه فقدم محبته لهم على محبتهم له من عجائب المعنى ده انه عشان نعيش معنى الودود واحنا المره اللي فاتت واحنا بناخد الروشته العمليه قلنا الامر الثالث كان واذكر اسم ربك قلنا لما عايزين نبقى ربانيين نعمل الست حاجات الاولهم القيام وبعدين تلاوه القران وبعدين اذكر اسم ربك ويكون ربنا منك على بال سواء بمعرفته ان انت تدرس اسماء وصفاته او يبقى على لسانك الذكر اللساني ده قلنا التبتل تنقطع لله جل وعلا مع التوكل والصبر الحاجات دي كانت فيها ايه كان فيها معنى ان انت تتعرف على ربنا باسماء وصفاته فمن عجائب اسمه الودود في الحليه وعظ عابد جبارا فامر به فقطعت يداه ورجلاه الراجل العابد وقف قدام واحد من الظلمة الجبابرة ووعظه فقال تتقطع ايديه وتتقطع رجليه وحمل إلى متعبده فجاء إخوانه يعزونه معلش وربنا إن شاء الله يأجرك واحتسب و و فقال لا تعزوني ولكن هنئوني بما ساق الله إلي فقالوا له ازاي يعني قال إلهي أصبحت في منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب قال له يا رب أنا بطلع على عجيب قدرتك وعجيب نعمك إلهي أنت تتودد بنعمك إلى من يؤذيك فكيف توددك إلى من يؤذى فيك قال له يا رب ده أنت ما قطعتش نعمتك على الظلمة دول يعني ما أهلكتهمش وفي أول ما صنعوا هذا الأمر كانوا في باطن الأرض ما بتقطعش عنهم إنعامك أنت تتودد لهم بالنعم وهم بيعملوا فيها إيه فكيف توددك إلى من يؤذى فيك في سير أعلام النبلاء كان أبو يزيد البسطامي يقول ليس العجب من حبي لك أنا عبد فقير إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير فبالتالي الله سبحانه وتعالى لما سمى نفسه الودود قالوا من لطائف وده أنه لا يرفعه عن المذنبين لما بتذنب كده خلاص بقيت مبغوض عند ربنا ما بقاش بيحبك قالوا لا والله لا يرفعه عن المذنبين وإن تكررت ذنوبهم ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول المعنى ده بيقول في ناس مش فاهمة المعنى خالص مش فاهمة ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع حبه ولا وده عن أهل المعاصي وقال ان في ناس استدلت بأثر إسرائيلي لا يصح ان سيدنا داود لما وقعت منه الخطيئة قال الله له يا داود أما الذنب فقد غفرناه أما الود فلا يعود قال له الذنب خلاص إنما ترجع تبقى حبيب ليا لا خلاص أنت عملت ذنب فقال ابن القيم وهذا كذب قطعا فإن الود يعود بعد التوبة أعظم مما كان قبل التوبة تعرف يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي أو حضرتك أو حضرتك واخدين كم من عشرة عند ربنا خلينا نحسن الظن يعني على قد حالنا بس قول يا عم سبعة تمانية من عشرة بعدين عملت ذنب وذنب صعب شوية بقيت كم من عشرة أربعة ثلاثة كويس فاستغفرت وتبت تبقى كام تبقى ستة تبقى أنت يا دوبك صححت الأمر بس مش هترجع زي ما كنت ابن القيم بيقول والله لا تبقى تسعة إزاي ده قال لأنه سبحانه يحب التوابين وهو لم يعد الود لما حصلت له محبته فهو يفرح بتوبة التائب بعدين قال طب بص على السر من أسرار القرآن دي قال الله في سورة البروج إنه هو يبدئ ويعيد صح وهو الغفور الودود طب جمع ما بين الغفور والودود ويبدئ ويعيد ليه قال لك علشان هو سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ بالعبد ليأخذ طريق التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا فهو الذي بدأ بالمغفرة وهو الذي يعيدها كلما تاب إليه العبد يبقى غفور مع يبدئ ويعيد غفور ابتداء لما انت تبت ولما عملت ذنب تاني ورجعت تبت تاني أعاد التوبة تاني وغفر لك من تاني ولا يمل حتى تمل سبحانه وتعالى طب والودود قال هو الذي بدأ بالود يحبهم ويحبونه وهو الذي يعيده نفس المعنى طب والعلاقة ما بين غفور وودود قال لك آه لما أنت عملت الذنب نزلت فالود نزل وهو الذي يعيده أعظم مما كان بعد التوبة فهمت المعنى؟ يعني يحبك أعظم بس أنت توفق للتوبة النصوح فهذا معنى اسمه الودود أو من معاني اسمه الودود ومن لطائف وده سبحانه وتعالى طيب ده في حقه سبحانه وتعالى في حقنا احنا بقى ايه حظنا وايه واجبنا تجاه اسمه الودود واجبنا الخطوة الأولى في الربانية اللي هي التودد أن تتحبب إلى الله أن تسعى في الأسباب الموجبة لك حب الرحمن إيه الأسباب دي؟ أول سبب التوبة أول سبب لو أنت لسه قايلين دلوقتي إن هو سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للمغفرة وللتوبة يوفق للإيه؟ للحب قال أبو العباس ابن مسروق شجرة المعرفة تعرف ربنا تسقى بماء الفكرة عايز تعرف ربنا تفكر في آلائه في نعمه تفكر في المعنى ده في حياتك من خلال قراءتك للقرآن فتتعرف عليه ومن خلال ان انت تتفكر في الكون وتتفكر فيما يعاملك الله به في نفسك فبيقول عايز تتعرف عليه فكر كتير في نعمه وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى قال وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل فأنت غافل ليه؟ علشان مش عارفه صح وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة التوبة تيجي بيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة زي ما قال الحج عرفة أعظم حاجة في الحج إيه؟ عرفة ركن الحج إيه؟ عرفة لو ما وقفتش بعرفة يبقى ما حجتش والندم نفس الكلام لو لم تندم يعني قلت خلاص خلاص مش مشكلة بقى أنا الموضوع ده أنا عملت كده أدي صدقة خلصت الموضوع خلص كان عندي ناس يقولوا كده لما أعمل الذنب ده بخمسين جنيه متظبطة فهو خلاص فشوية بشوية لما هعمل الذنب هطلع خمسين جنيه وخلاص لا فين الندم بقى مفيش ندم خلاص هو بقت الموضوع ماشي بالنسبة له كده شجرة التوبة تسقى بماء الندامة وشجرة المحبة عايز أحب ربنا قال تسقى بماء الإنفاق والإيثار اللي هو إيه بقى إن أنت تظهر لي إن أنت بتؤثره على نفسك قرارات عايز أنام طب في ركعتين قيام ده ربنا في الثلث الأخير بيقول لك هل هل هل ها تنام ولا قرار أنا صاحي عايز أكل بكرة الخميس وهقعد لغاية المغرب النهار طويل قوي مش هعرف اعمل حاجة النهاردة خالص انا كنت عايز اقرأ قرآن وابتدي بقى يخش لك عشان ايه برضه يخش لك دخلة صح يعني عشان انت تبتدي تقول اه صح الصيام بيخلي الواحد همدان ما بيعرفش يعمل اي حاجة فلا لا لا بلاش النهاردة الصيام عشان عندنا شوية حاجات فتبتدي تؤثر الاكل على الصيام وهكذا بقى في سائر الاعمال الصالحة يبقى عندك حاجتين فهل تؤثره لو آثرته يبقى ده دليل المحبة في سير أعلام النبلاء سئل ابن الجلاء عن المحبة فقال ما لي وللمحبة أنا أريد أن أتعلم التوبة فقال لهم بالراحة بس تعرف الطريق الأول قبل ما تتكلم وتقول بحب ربنا جدا و و و لا لا طهر قلبك عشان كده للسبب الأولاني التوبة ليه؟ عشان المحبة دي عشان تترسخ في قلبك انت محتاج الأول تطهر القلب ده من سواه بص ابن القيم بيقول ايه بيقول لك الجماعة الحبيبة دول جماعة عندهم برضو يعني إخلاص وصدق في حبهم يعني فالراجل الشاعر كان بيتكلم في حبيبته فبيقول ايه بيقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن اللي هو الحب الأولاني اللي هو نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي ابن القيم بيقول انتوا فاهمين البيت غلط البيت ده والبيت ده فاهمينه غلط أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن قال وهكذا قلب العبد السائر إلى الله إذا فرغ من سواه تمكن حب الله في قلبه طب وبتاع نقل فؤادك قال لك آه الحبيب الأول هو الله كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي قال لك منزلك الأول الجنة فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم فهو ده المعنى يبقى أنا عايز أحب ربنا صح يبقى أنا لازم أطهر القلب ده طب والقلب ده هيطهر بإيه؟ توبة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فإن هو نزع يبقى أنا هبطل واستغفر وتاب صقل قلبه صقل قلبه يبقى القلب ده كان مليان شوائب دخل في الفرن بتاع الحديد والصلب ده طلع شالت منه الشوائب دي كلها بايه باستغفار وتوبه يبقى انا لما الاقي قلبي قاعد سرحان في الدنيا وفي همومها وفي احوال البيت وفي الفلوس وفي الزوجه وفي وفي وفي وفي انا محتاج قلبي يتعلق بيه هو فازاي اطهر قلبي من ده انا محتاج استغفر من تعلقات القلب بسواه الله خلق القلب ليكون له والله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه وأعظم انتهاك للمحارم أن يكون قلبك لسواه واحدة مرة اتصلت قالت إنها في بلاء شديد قالت أنا يعني ربنا من عليا من أيام ثانوي وأنا محبة للدين و... ولما قلت ألبس حجاب وابتدي أعرف طريق ربنا أهلي وقفوا ضدي ولدرجة إن هم يعني عذبوني وخلوني سنة ما اطلعش من البيت وكان موضوع كبير لغاية ما ربنا من عليا وتقدم لي رجل صالح وتزوجني لما تزوجني عشت معاه أحلى سنين حياتي ربنا من علينا من العام الأول أنجبت وفي السنة دي توفي والدي اللي هو كان ليا معاه يعني صولات وجولات بس هم دول اللي كانوا ليا في الدنيا أبويا وزوجي فقلت الحمد لله ربنا أبدلني بوالدي الزوج الصالح والحمد لله أنجبت فحياتنا مستقر في السنة الثانية برضو ربنا من علينا وحملت وقبل ميعاد الولادة بتسعة أيام مات زوجي فترملت جمعت البلاء ما بين فقد الوالد وفقد الزوج فبتقول أنا كنت بعشق جوزي أنا زوجي ده ما تصورش إن في حد زيه ستتني وعملني وسوالي وكان حنين عليا وما شيفش قلب طيب أطيب من كده أنا مش قادرة أوصف قد إيه أنا كنت بحبه فالتقطت الكلمة دي قلت لها أنت عارفة لما عاملك كذلك لأنه سبحانه يغار على قلبك ولله المثل الأعلى الإحساس لو اتنين بيتنافسوا على حبك وأنا بقول لله المثل الأعلى عشان بس نقرب المعنى اتنين بيتنافسوا على حبك وانت عارفة ان في واحد منهم يعني عمل البدع علشان يبقى هو ليكي بس الإحساس ده مش بيروي أي امرأة تحس بقى أنها بجد ده بيحبها حب غير طبيعي وغيور شديد شديد الغير عليها وده في حق البشر أما الرب البشر الذي يغار على قلوبنا أن ننتهك أعظم الحرمات فتصير هذه القلوب لغيره أنا متعلق بامرأة أنا متعلق واحدة بيحبها واحد متعلق بالأولاد ما يقدرش معيش ده أنا حياتي تضيع متعلق بالشغلانة متعلق بأشياء كتير فلما يطلع اللي في القلب يلاقي ما يسخطه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما فيغضب انه يلاقي في قلبك غيره المعنى ده لما تعيشه مش تحس ان انت محتاج تقطع نفسك عشانه سبحانه وتعالى انه يغار على ما في قلبك فمحتاج اول خطوة عشان ترسخ حب الرحمن في قلبك انك تستغفر من تعلق قلبك بسواه قال العلماء يفسد القلب بخمسة اشياء اعظمها تعلق القلب بغير الله وركوب بحر التمني نفسي نفسي نفسي وما بيعملش حاجة أماني ما بيعملش أي شيء وفضول الكلام وفضول المخالطة وفضول المنام يتكلم كتير فلا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يختلط فقلبه يفسد عليه بسبب خلطة الناس عشان كده قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فالمهم فيها الشاهد فين إنه تعلق القلب بغير الله وهذا معنى قول الله جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لما تشوف كلمة إله في القرآن اعرف أنه بيتكلم عن حاجتين بيتكلم عن حب وذل لأنه لا إله إلا الله الإله معناها المعبود صح؟ مش حافظين كده؟ لا معبود بحق إلا الله العبادة تسوي إيه؟ حب وذل يبقى أنت كده بتفسرها إله لا تجعل مع الله إله يعني لا تجعل مع الله محبوب فإذا تعلق قلبك بسواه عذبت به ولا بد ده يخلص لك بقى كل مشاكل الحبيبة يخذل ويذم فتقعد مذموما مخذولا لازم يتخذل من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد أمال يعني ما أحبش أهلي يعني ما أحبش عيالي يعني ما أحبش هذا حب جبلي اللي أنا بتكلم فيه ده بتاع الأمر والنهي اللي هو لما ربنا بيقول لك حي على الصلاة بيبقى قلبك متعلق هنا أكتر من حي على كذا وكذا وكذا من رغبات المحبوب الآخر فتقدم مين هو ده اللي تعرف بيه أنت بتحب ربنا قد إيه رقم واحد محتاجين استغفار وتوبة علشان يترسخ حب الرحمن في القلب أعمل إيه عملي واحد أكثر من الاستغفار لا سيما بصيغة سيد الاستغفار المشهورة حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي أنا عايزكم وانتم بتسمعوها انتم حافظين الحديث بس عايزكم تعيشوا إحساس وانتم بتسمعوا دلوقتي سيد الاستغفار وتجدد معايا التوبة وتجدد المعاني الحلوة دي وانوي معايا دلوقتي يا رب انه يطهر قلوبنا ليترسخ حب الرحمن فيهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم آمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة وأكثر من هذه الصيغة أيضا صيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال من قال بهذه الصيغة غفر له وإن فر من الزحف فر من الزحف ده اللي هو ايه ان هو ساعة القتال وهو واقف في المعركة اول ما جم راح طالع جاري فده منين النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرار من الزحف احد الموبقات اعظم الكبائر الصيغة دي تغفر الذنوب الكبار اتعلمها بقى عشان نبقى واخدين واجبات عملية استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأول ما تشوف اسم الله الحي اعرف ان انت بتدعي ربنا أن يحيي قلبك الحي القيوم ابن القيم بيقول ان شيخ الإسلام تيمية كلام في مدارك السالكين قال من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بزيادة لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين بين الفجر ركعتي الفجر اللي هم السنة وبين صلاة الفجر أربعين مرة أحيا الله قلبه بيقول ان ده من الحاجات اللي تعودوا عليه هو شيخ الإسلام بيقول أنا كنت بتعود على أن أنا أقعد أدعي ربنا وبناجيه باسمه الحي وباسمه القيوم ليحيي قلبي وكنت بقعد أعمل الكلام ده فكان أثر ذلك أن يحيي الله قلبي بس الكلام ده ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم أمال إيه الموضوع آه أصل دي تجارب مش مع كل الناس هتجيب نفس الأثر إنها لو بتجيب نفس الأثر يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده إيه في واحد يقول لك أنا ما أستغفر كتير كده يعني مثلا لو كل يوم بستغفر لي مثلا ألف مرة هو ده الذات بتاعي لو ما عملتوش بضيع أنا النهاردة لو ما صليتش 12 ركعة إنساني أنا النهاردة لو ما قلتش أذكار الصباح ما قلتش في حاجات كده معينة فبيقول يحيي الله القلب بذلك كان سلفنا الواحد منهم يدمن الاستغفار كان أبو هريرة كما في الحلية يستغفر الله ويتوب إليه كل يوم ثنتي عشرة ألف 12 ألف عارف جربها وشوف تاخد ساعتين هي ساعتين لو جسأتهم أصل الاستغفار تعالوا جربوا وشوفوا لو هنستغفر قد ايه في دقيقة هتعمل رقم مش استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ممكن في الدقيقة دي تستغفر لك بتاع 100 مرة ولا حاجة فبالتالي عود نفسك الاستغفار وأكثر منه والهج به كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة كان هدي السلف كده دخل حبيب ابن مسلمة الحمام حمام ده يقصد به حمامات البخار فقال هذا من نعيم ما ينعم به أهل الدنيا ان الواحد لما يخرج بقى من بتاع واخد بقى يعني ايه حمام تمام وطلع وهو في أفضل ما يكون من حال فقال والله ده من نعيم الدنيا لو مكثت فيه ساعة لهلكت ما أنا بخارج منه حتى أستغفر ألف مرة لما حس ان هو في نعمة قال لا ما ينفعش أنا لازم أشكر النعمة دي لازم أعمل إيه أستغفر ألف مرة وكان رياح القيس يقول لي نيف وأربعون ذنبا بيقول لك أنا عملت في حياتي 44 ذنب 45 ذنب قد استغفرت لكل ذنب مئة ألف مرة ما هو الحاجات دي بس احنا بنقراها بس يعني من باب بس يعني ايه عديها كده يعني وفي صفة الصفوة قال عبد العزيز المقدسي لما بلغت الحلم لما خلاص بلغت أخذت على نفسي أن أروضها وأمنعها من الآثام قلت والله ما أكون عامل ذنب واستوفقت الله فوفقني يا رب وفقني ان انا ما اعملش اي معصية وان انا ما ابقى كذا واستعنت به فاعانني ولقد حاسبت نفسي من يوم بلوغي الى يومي هذا فاذا زلاتي لا تجاوز 36 زلة كل اللي عمله من اول ما بلغ ده 36 ده انت بتعملهم في الساعة يعني فإذا زلاتي لا تجاوز ستة وثلاثين زلة ولقد استغفرت الله لكل زلة مئة ألف وصليت لكل زلة ألف ركعة هم قليلين فتعرف تشتغل عليهم إنما هنعمل إحنا إيه في القصة دي الشاهد يعني أنه كان الواحد منهم يستغفر الله عز وجل بالمرات الكثار فأنت لا تحرم نفسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فأنت قاعد وبتسمعني دلوقتي يبقى لسانك لا يزال مستغفرا لله تبارك وتعالى استغفر الله فالاستغفار يطهر القلب يبقى يمهد ان الحب يخش في القلب ويترسخ الأمر الثاني علشان أحبه لازم أعرفه هل من أحد يحب الله عز وجل قلناها المرة اللي فاتت لما جبنا الراجل اللي متقدم لوحده فكل شوية يقولوا له دي طيبة دي حنينة دي أخلاق دي أمورة دي مش عارف إيه فكل شوية خلاص هي دي عايز أتجوزها فكل ما صفاتها بتزيد عنده كل ما بيبقى عنده رغبة إنه إيه يتعلق بها صح؟ إذا كنت عايز تحب ربنا بجد وتتودد له بجد يبقى أنت محتاج كل شوية تتعرف عليه أكتر فعشان كده عايزكم تعملوا واجب عملي وده بينك وبين نفسك كل أسبوع من هنا لغاية رمضان ونخليه يوم الجمعة مثلا بحيث أن أنت تبقى قاعد في يوم أجازتك وتكتب ورقة تحت هذا العنوان هذا ربي ماشي وعايزك تكتب رسالة تثني فيها على الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربنا تبارك وتعالى قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله لذا أثنى على نفسه بس أنا مش عايزك تبقى شغال أوتوماتيك تشغل الريكوردر وتقول أنا عايز تحس يعني يعني لما أقول لك حببني في ربنا قول لي كلام يحببني في ربنا سبحانه وتعالى هتقول لي إيه هتقول لي ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي خلقني ربنا اصطفاني بالإسلام ربنا من علي كذا أنا مش عايزك تقول إنشا أنا عايزك تحببني في ربنا قال يا داود أحبني وحببني إلى أوليائي قال يا رب هذا حبي لك فكيف أحببك إلى خلقك قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسناً يعني ما هو احنا ربنا وصف الإنسان فقال إن هو إيه كنود عارف يعني كلمة كنود دي كنود يعني يعرف وينكر يعني ربنا يعامله بأشياء فلا يتحدث بنعمة الله يخاف من الحسد إنما في العكس يقول يقول لك إيه الشكوى أحسن من ألف رأوة الأمثال كده يعني اللي هو إيه والله العظيم ده احنا حالنا ما يعلم به الا ربنا اليومين دول انت شايف ما فيش فلوس ولا في سيولة والدنيا ربنا ما يعلم الا بيها الا هو فيعني ادعي لنا بس لحسن كذا ليه عشان خاطر لو هو ان الامور ماشيه معاه في الايام دي يبقى هيتاخد حته عين ايه ده يا ابني ده ايه ايه الفجر ده الناس كلها مش لاقيه تاكل وانت اللي لاقي فتبقى العمليه كده فيبتدي ايه فما يتكلمش في ده انه ايه ربنا بينعم عليه وانما لما يجي يحصل حاجه فيبتدي يظهر بقى جانب البلاء انما في جانب النعمه طب وانا دلوقتي لو قلت طب ما هتحسد ما هو انت هتتحسد امتى لما هتشتغل لنفسك يعني لما هتبقى انت عايز تتظاهر وتتمنظر قدام الناس بالنعم فهتتحسد هو جاب العربيه الجديده ونفسه بقى الناس تحسسه بالعربيه اللي دافع فيها الالوفات دي فراكب بقى عربيه ما راكبهاش واحد في مصر فخد لك بقى اللي انت عايزه ماليش دعوه شغل لنفسك انما لو بتتحدث بنعمه الله وتيجي تقول والله يا ما انت ما تعرف ربنا من عليها بالموضوع ده ازاي يا ما انت كريم يا رب ربنا والله امتن عليا بكذا وكذا وكذا وما كنتش عامل حسابي في كذا والله فضله ونعمه ومن ربنا سبحانه وتعالى محض فضله عليا فانت بتتكلم على ربنا مش بتتكلم على نفسك ان بيجي وقت من الاوقات فعلا والله الذي لا اله غيره الواحد ما عمل حاجة أنا كنت في الأقصر يوم الجمعة اللي فاتت فعاملين دورة علمية وبتاع فمشغولين وبتاع فالمهم هتخطب إني أجمع أي حاجة قبل الخطبة مفيش وهادي كده ما بيحصلش كده قبل الخطبة يعني أنت تبقى قلقان هتقول إيه ولا بتاع هتطلع تقول أي كلمتين فقلت إيه هتتزنق أقول لك بقى إيه درس من الدروس القديمة إيه ظبط نفسك ما هتعمل إيه مفيش خالص وقلت إيه لغاية ما قبل ما أطلع على المنبر ربنا شهيد وانا خلاص هقول كذا ولا حاجه وانا بصلي السنه دخل في دماغي معنى جت ايه قلت ابتدي بيها هقول بيها وبعدين بقى ايه يعني ربك يستر بقى الباقي هيحصل فيه ايه فربك والله ما اعرف الكلام ده جاي على لساني ازاي فلما تيجي تقول لي ما شاء الله يا شيخ الخطبه مش عارف ايه ولقيت واحد بيقول لي خطبه جباره جباره ايه يا عم انت مش فاهم حاجه العمليه ولا انا عملت حاجه خالص فيقول لك لا لا ما شاء الله وكانت كذا يا حبيبي مش انا مش هتصدق هتبتدي تقول لا بس ربنا ما هو يا حبيبي والله العظيم ما انا ده هو اجرى الكلام على لساني وبس مش انا لو انا محضر بقى وجايب ورقي وحاطط حاجتي ومش عارف ايه فتلاقي النفس بتركن شويه يعني او ساعات بقى تعمل الحركه دي وايه وحافظ والامور كلها مظبوطه تمام وعندكش اي مشكله مره زمان كان من 20 سنه ولا حاجه المهم فطلعت فانا حافظ فجيت اول اول واحده جت صح تاني واحده جت صح فانا حافظ كده ايه وقال فلان وقال علان وقال سلان فجت في واحده انا فاكرها وقال عمر بن عبد العزيز مش جايه زي اللي قبليه اطلع منها بقى وخلاص انا مش جايه معاك خالص فبص المره دي حافظ ومحضر الخطبه ثلاث ايام ومفيش هو ده اللي انا بتكلم فيه واما بنعمه ربك فحدث مش انت والله ما انا ما تغترش قالوا ايه من اثنى عليك فقد اثنى على ستر الله فيك انت ما تعرفش حاجه هتقول لي لا ده تواضع يا حبيبي والله ما تواضع عامل فيك ايه طيب لازم نفضح نفسنا عشان تصدق والله ما كده هو ده واما بنعمه ربك فحدث فتثني على الله يبقى هو ده طب انا محتاج اثني عليه طب انا هاثني عليه بايه باللي انا عارفه عنه فهتكلمني عنه هذا ربي الواجب تكتب لي الكلمتين دول بينك وبين نفسك والاسبوع اللي بعديه تشوف انت زودت المعرفة ولا محلك سر ولا بتكتب كلام انشا هتلاقي نفسك صعب عليك مش سهلة خالص كنا بنعمل تجربة تانية تجربة ايه قلنا للشباب الليلة لمدة اسبوع برضو او حاجة تانية عملية وانت ساجد قل له بحبك يا رب سهلة دي بس الشرط إنها تطلع من قلبك مش من لسانك فبدأ الشباب النتائج كان كده في واحد جه قال ما عرفتش اصل انت بتقول كلام بجد ما سهله خالص بحبك يا رب يا ده الموضوع احنا هنحكي مع بعضينا الكلام ده تقوله لاي حد البكش ده ما ينفعش انما لما تيجي تقول له هو تلاقي نفسك متلعثم هو انا بجد بحبه ده انا بحب نفسي اكتر هو انا بقول كلام طالع من قلبي ولا ده كلام على لساني ما انت حاطط لي شرط صعب وبعض قال بعد مجاهدة جهيدة طلعت وساعة ما طلعت طلعت بالحجر اللي كان على القلب جرب كده المعنى ده وانت تتعرف عليه سبحانه وتعالى فتتعرف عليه بايه بأسمائه وصفاته كان عتب الغلام يقول من عرف الله أحبه ومن أحب الله أطاعه ومن أطاع الله أكرمه ومن أكرمه أسكنه جواره ومن أسكنه في جواره فطوباه طوباه طوباه فلم يزل يقول هكذا حتى خر مغشيا عليه فمن عرف الله أحبه اللي يعرف ربنا يحب ربنا بجد يحب ربنا بس تعرفه صح وتشيل المشاكل اللي حايله بينك وبين الحب ده لان الشيطان بيروح زارع مع كل شبهه ومع كل ذنب يروح زارع في القلب حته كده اسمها ذره التسخط ما هو انت ما تقدرش تعيش كده طول الوقت لازم تجيب شويه مبررات تبرر بيها ذنوبك فتلاقي نفسك ايه انت عملت ايه الذنب اللي انت عملته قلت كلمه مش كويسه بصيت بصه اي كلام ايام الشباب بقى وانت عارف الطيش والكلام ومش عارف ايه عملت كذا فبص انت بتعمل ايه وانا كنت اعمل ايه يعني ما هو برضه انت عارف كنت اعمل ايه فتبتدي تبرر الامر ده ومن جواك طب وانا كنت شايف يعني السكه كانت سليمه قدامي وانا كنت لاقي جواز وما قلت ما اعملش فدي حته الايه بيرميها لك من تحت عشان يقفلها فيبتدي يقول لك طب وربنا ما ادانيش ليه طب وربنا ما عملش معايا كذا ليه ويبتدي ما يفهمش المعنى عن ربنا سبحانه وتعالى كتير من الناس لما بيحصل لهم ابتلاءات يبتدي يتسخط تسخط مر وبيقولوا كلام صعب قوي بالذات في حالات الطلاق وغيرها انا بيعمل معايا كده ليه انا مش عارف ايه اعوذ بالله لما تبتدي بقى تتكلم وتفهمهم حكمه البلاء وتقول لهم وربنا بيبتلي العباد ليه يبتليهم ليهذبهم لا ليعذبهم وتبتدي تقول لهم بصوا الرضا بيطلع ازاي من القلب لما سيدنا سعد بن ابي وقاص فقد بصره وكان مجاب الدعوة كانوا يقولون لا تخطئك دعوة سعد لو سعد دعا ليلتك زي الفل فلما أصيب بذلك قال له أحد أولاده هل لا دعوت الله حتى يعود لك بصرك قال يا بني قدر الله أحب إلي من بصري والله اللي حبيبه لي أنا حب هو ذا المعنى فالفرق ما بين هذا وذاك تتعرف عليه سبحانه وتعالى بأن تتعرف على أسمائه وبأن تتعرف على صفاته وأن تتفكر في ملكوته فيغرس ذلك في قلبك حب الله عز وجل من الطرق العملية احنا بناخد مع كل حاجة واجب عملي خدنا دلوقتي في الأولاني في التوبة والاستغفار خدنا ورد استغفار وخدنا في الموضوع الثاني المعرفة خدنا ايه اعرف ربك او هذا ربي وحكاية بحبك يا رب في في صلاتك ان انت تتودد بها الى الله سبحانه وتعالى وايضا انا عايزك تجيب اي كتيب او كتاب في شرح الاسماء والصفات في كتاب كده بتاع الشيخ سعيد القحطاني اللي عامل حصن المسلم اسماء الله تعالى وصفاته تاخد الاسماء اسماء الله الحسنى وبس تمررها على نفسك وابتدي ادعي بيها يعني ايه ابتدي بقى اللهم انت الغفور الغفار فاغفر لي وعدها وحس بالمعنى واقرا الكلام اللي بيقوله العلماء بحيث ان انت ترسخ المعاني دي في قلبك احنا عاملين سلسله 80 محاضره لشرح الاسماء والصفات موجودين لو حد عايز يستمع بحيث ان بنقعد نقول الاسم ونقعد نقول ازاي تعيش الاسم في حياتك عشان المعاني اللي فيه فمهم قوي تغرس المعاني دي عن طريق ذلك مدارسة أسماء الله تعالى وصفاته أمر الثالث عشان نغرس الحب في القلب أن تستشعر نعمه عليك وزي ما قلنا كده أن تتحدث بها ففي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعم عارف اللي انت لما بتقول انا ربنا مغرقني بنعم اهو ده انا ربنا مقوتني بنعم انا من غير فضله علي ومنته ما سواش ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا لولا ربنا ما كانش كده لولا النعمه دي ما كانش فيه نفس فتحس بالمعنى ده وتعيش يا من انت كريم يا رب فيبتدي كل ما هتعدد النعم أكتر كل ما أنت هتزيد في القرب أكثر عشان ده بقى ده عايز له واجب آخر اللي هو إيه تعداد النعم نفس المعنى تعرف تعدد لي دلوقتي بإحساس بإحساس تعرف تعدد لي عشر نعم أنت حاسس أن ربنا أثقلك بهذه النعمة احنا قلنا ربنا سمى نفسه المنان لأنه يثقل العباد بالنعم لقد من الله عليكم يعني إيه من الله عليكم؟ يعني أثقلكم بنعم يعني مغرقك بالنعم يعني مش قادر حاسس إن النعم دي على كتفك جبال تعرف تذكر عشر نعم حاسسهم احنا لو قعدنا نعد النعم هتقعد تقول لي نعمة البصر نعمة السمع نعمة النفس نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الإسلام يعني لو هنقعد نعدد النعم ما احنا فاهمين بس حاسين يعني المعاني دي انت حاسسها يعني لما يجي يقعد يقول لك ايه والعابد من بني إسرائيل عبد الله مئة عام ثم وضعت نعمة البصر في كفة فرجحت نعمة البصر انت حاسس بالمعنى ده بقى بالله عليك انت شغال 100 سنة صيام وقيام وذكر و و بعدين تحط لي نعمه البصر هتقول لي نعمه البصر اعظم من من 100 سنه شغل انت حاسس بالمعنى ده فلما تيجي تقول لي والله اعظم النعم نعمه البصر مش هتحسها الا لما تشوف واحد فقد بصره ولما تشوف واحد ليكون فقد النعمه دي وانت ربنا منن بها عليك فساعتها هتحس بالاحساس ده وتلاقي نفسك بتقول يا اللهم لك الحمد لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك المعنى يبقى وصل فتعرف تعدد ده تعرف تعددوا النعم دي يا جماعة عشر نعم حد يعرف يقول كده ولا بلاش فضايح أنا عايزها بينك وبين ربنا لأن احنا المعنى ده كله لو أنت صادق في طلب حبه هتلاقي نفسك بتقعد كده واقعد امسك لك ورقة وقلم واكتب عشر نعم وشوية بشوية حس انت هم دول كده ده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هم عشرة ده احنا محتاجين مية ده احنا محتاجين ألف تعرف تعمل كشكول للنعم وتقعد تقرأ عن المعاني دي اقرأ نعم ربنا فيك لوحده يعني في جسمك ويحاول تدرس المعنى ده فبيزود الإنسان يقين التفكر دايما بيعمل كده بيزود الإنسان يقين فتفكر في النعم قال عمر بن عبد العزيز الفكر في نعم الله أفضل العبادة وقال ذنون ينال الإنسان المعرفة بثلاث يعرف ربنا بثلاث حاجات بالنظر في الأمور كيف دبرها زي موضوع الثورة ده ولو غيره غيره غيره لو مين قعد يكتب من هنا للصبح ويتصور ويحلم أحد المشايخ بيقول اتصلت على حد من المشايخ الكبار قبل الموضوع ده فقلت له يعني لو حصل والراجل تنحى يعني هنعمل ايه قال له يا ابني محال قال له لو حصل عشان نبقى فاهمين يعني يعني يبقى الواحد عامل حسابه لو كان قال له يا ابني بتتكلم في المحال فبيقول يوم ما تنحى اتكلمته قال لي يا ابني آمنت بالله لا محال على الله هي كده لما تشوف المقادير كيف دبرها سبحان الله بالنظر في الأمور كيف دبرها وفي المقادير كيف قدرها وفي الخلائق كيف خلقها فيزيد حب الله في القلب بأن تتعرف على الله بذلك من الحاجات اللي تغرس المعنى ده أن تتدبر سورة الضحى إيه اللي جاب المعنى ده؟ آه ده هي سورة الضحى دي اللي بتقول المعنى اللي أنا بتكلم عليه ده بالظبط إزاي؟ ربنا قال إيه؟ والضحى الضحى ده اللي هو أنهي وقت؟ اللي هو من بعد الشروق لغاية إمتى يا شباب؟ لغاية الظهر صح؟ كويس قوي الشمس بتمشي فيه إزاي؟ تبتدي تشرق وتبتدي توصل لغاية المنتصف وعايز تعرف وقت الظهر ببساطة جدا شوف وقت الفجر ووقت المغرب واقسم على اثنين لأن هي بالظبط في الايه نقطة تسعين كويس اللي هي قايمة قايمة قايمة لغاية ما توصل لأعلى درجة في التوهج اللي هي وقت الايه الظهر بعد كده تبتدي تنزل ليه أنا بقول المعنى ده قال له والضحى والليل إذا سجى والليل بعد كده لما يغطي النهار ما ودعك ربك وما قلى كأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أي حد بقى بيخاطب بالآية دي لأنه النبي مخاطب بها وأتباعه من بعده بيقول له أنت حالك كان في ارتقاء في ارتقاء في ارتقاء وبعد كده يأتي اللحظة التي فطر فيها الوحي فبقيت حاسس أن أنت بقيت فين في الليل إذا سجى طول ما كان الوحي موجود وانت كمان طول ما ايمانياتك موجوده فانت عالي قوي بقيت في الظهر بقيت في الضحى واصل واصل واصل لما جت لحظه الفطور بقيت في الليل اذا سجى فبيقول لك ما ودعك ربك وما قال هو ما كرهكش ولا سابك وما ليه المشكله الكلام لينا احنا بقى ولا الاخره خير لك من الاولى انت عارف انت هتبقى في الليل اذا سجى امتى لما هتؤثر الدنيا على الايه على الاخره فبيقول لك خد بالك خلي الآخرة هي رقم واحد في حياتك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى واوعى يكون اللي قاطع بينك وبين ربنا حاجة نفسك فيها وما خدتهاش والله هيديك ما منعك إلا ليعطيك يبقى هما فسر لك أسباب الفطور في الحاجتين دول إن أنت بتؤثر الدنيا أو إن أنت متسخط على حاجة وهو هيرضيك ولسوف يعطيك ربك فترضى طب تأكد على المعنى بإيه اتذكر نعم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هو أنت مش كنت محروم ودك هو أنت مش كنت فقير وأغناك هو أنت مش كنت حيران وهداك أهي دي النعم عشان كده راح قال شكرها فين شكرها أعمال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأنا عايزك تقعد إيه بينك وبين نفسك تقول يا رب هو ده بقى الإحساس اللي يغرس المعنى هو أنا مش كنت كذا وبقيت كذا يا نفس هو أنا مش كنت نفسي في كذا وحصل كذا هو مش كان وكان وحصل كذا وكذا وكذا يا يا من أنت كريم يا رب فيغرس المعنى في الإيه في قلبك تذكر النعم بهذه الطريقة خدنا ثلاث حاجات لغايه دلوقتي ايه هم يا شباب اول حاجه توبه والاستغفار المعنى الثاني ان تتعرف على الله عز وجل وقلنا بيها الاعمال المعنى الثالث استشعار النعم جدول وكشكول النعم اربعه بتحبه يبقى لازم تكثر من ذكره على لسانك الذكر بيغرس المعنى عشان كده انا قلت المره اللي فاتت انا محتاج نوعين من الذكر ذكر لسان يجيب قلب ذكرت ربك بقلبك قبل كده ازاي ذكرت ربك بقلبك قبل كده جه على بالك بس ذكرته بقلب زي ما انت بتقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله كده بلسانك جيت في وقت لقيت قلبك ذاكر لله احنا محتاجين ده قوي محتاجين انه يبقى قلب ولسان قال ذنون من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه طب ممكن تعمل التجربة العملية دي كمان برضو عملنا التجارب العملية دي مع الشباب جينا في يوم قلنا نتعبد ربنا بالصمت يعني مش الصمت بالطريقة اللي انت مش هتتكلم خالص يعني انما لا تتكلم الا للحاجة ماشي تعبدوا ربنا كده بالمعنى ده اللي هو بقى ايه مش لازم يعني مش موجبة دلوقتي نص ساعة في التليفون رغي ومش موجبة دلوقتي ايه كلام في الكورة واللي حصل واللي جرى والسياسة وهنعمل ايه والمشاكل مش موجبة دلوقتي يوم بس لله كده كف تماما واشغل لسانك في الوقت ده بالذكر وقول لي ماذا وجدت في قلبك بعدها انا اعرف ناس والله رجل لو شفتوه يعني راجل غلبان خالص والله ورده في اليوم مئة ألف استغفار تقول لي ازاي هو كده ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الذكر اعرفه ففي ناس بتعرف يعني ليه ابوابها مش شرط ان احنا نعمل كذا بس انا بقول لك انه الناس دي بتقيم علينا الحجج في الدنيا يعني هو بابه هنا فعلى الاقل يبقى تمرر المعاني على لسانك فتكثر من ذكر الرحمن على لسانك قال ابراهيم بن الجنيد كان يقال من علامه المحبه لله دوام الذكر بالقلب واللسان وقل ما ولع المرء بالذكر يبقى بيحب قوي الذكر تلاقي انت في وقت كده هو في ايه مش عارف انا النهارده كده مش جايبه معايا خالص الصلاه تعبانه على الاخر سرحان ايه من اول الله اكبر لغايه السلام عليكم واحنا في حته تانية خالص ايه اللي حصل النهارده وبعدين اجي امسك قران مفيش اجي اعمل عمل كويس مفيش اجي اتكلم مش عارف ايه مفيش مفيش النهارده انا مش مش مظبوط هي مش محتاجه بس جرعه ذكر جرعه تلاقي نفسك بس افصل شوية كده ربع ساعة وانت عود نفسك الذكر كده تلاقي الأمور ماشية تلاقي كده أنا باجي في وقت من الأوقات الواحد يبقى إيه مثلا محضر بشكل معين أو أو أو تلاقي الكلام تقيل على لسانك مش عارف تطلع الآية بتطلع كده خلاص هي بتبقى محتاجة في الآخر خالص هي دي فالمهم إن أنت تبقى عارف إمتى بتحصل المشكلة وإيه هو علاجها وغالبا العلاج بيبقى حاجة من هذه الأمور جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه فإذا كنت تذكر غيره وتأنس بغيره فقل لنفسك المعنى ده فلا ينبغي أن تذكر إلا الحي الذي لا يموت فالنصيحة أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فلا تغفل عن أذكار الصباح والمساء فإنها زادك الإيمان ومهم جدا جدا جدا جدا وبقول وبشدد عليه وبنسميه ورد الاستقامة والالتزام أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم والليلة مئة مرة عشان تغفر لك مئة سيئة وتكتب لك مئة حسنة وتبقى حرز من الشيطان وكانت كمثل عتق عشر رقاب واحنا بنعد نفسنا لرمضان وطالما بنعد نفسنا للعتق من النيران فاحنا محتاجين نتقرب كل يوم بقربان وكل يوم بنقدم عشرة يا رب دول بمثابة عتق عشر رقاب يا رب أعطئ رقبتي في مقابل ذلك فاهمين النية؟ فأكثر من هذا أكثر من الحبيبتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل كثيرا الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر طب حتة كده بسرعة عارف الأربعة دول إشمعنا الأربعة دول بالذات وتيجي بعد الصلاة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عارف ليه اشمعنى الكلمات دي ما قلناش ليه أي صيغة تانية علشان الأربع كلمات دول اللي بيلخصوا موضوع التوحيد كله وموضوع اللي انت اتخلقت من أجله أصلا موضوع العبادة ازاي دي سبحان الله معناها ايه معناها أنزه الله عن النقائص طب والنقائص دي في مين العيوب دي في مين فيا في العبيد صح المعاني دي توجب إيه لو أنا عرفت عيبي لو أنا دلوقتي حاطط عيوبي قدام عينيا ده يورث العبد إيه ذل بيبقى إيه أنا شايف بلاوية وعارفها كويس قوي وحافظ المعاصي والسيئات أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فطول ما أفتكر الذنب أروح مكسور كل ما أشم نفسي شوية أحس أن أنا بتاع والذنب تروح مكسور فهي دي سبحان الله لما تشوف عيوبك وذنوبك فسبحان الله لما تعدد نعمه الحمد لله الموصوف بكل كمال طب والنعم لسه بنقول تذكرها يورث العبد ايه يورث العبد ايه الحب يبقى دي ذل وادي حب طب والله اكبر ان ربنا اعظم من كل احد لا اكبر منه سبحانه وتعالى الله اعلى واجل في قلبي ايه دول حب وذل وإكبار هي دي العبودية قالوا العبادة هي الذل التام والحب التام على جهة التعظيم والإكبار فهي دي سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتيجي تأسس التوحيد فتقول لا إله إلا الله فتجمع ما بين الأربع معاني اللي هم خلاصة ما خلقت من أجله عرفتوها؟ عرفت ليه سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله عشان تورث العبد هذه المعاني أخيرا ناخد السبب الخامس وهو معنى أساسي في الربانية هو ربنا لما قال كونوا ربانيين بما كنتم إبا تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الربانية تبقى على طول مرتبطة بالقرآن وحب الرحمن مرتبط بأنك تعشق وهي لفظ العشق مش لفظ السديد لفظ العشق بيبقى فيه معنى ايه يخرج الانسان عن عقله العشاق دايما اللي هم بقى ايه وصلت العمليه للجنون وبتاع الكلام بتاع مجنون ليلى وقيس بن الملوح والقصص دي انما احنا بنستخدمه بمعنى الحب الزائد يعني في لغتنا يعني فهو كده ان انت تبقى القران ده كل حاجه انت القران هو اهم حاجه في حياتك لازم كل يوم القرآن في حياتك بيقول إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان المعنى ده بتاع الحب ده يتغرس إزاي قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف عايز تحب ربنا عايز تتودد قراية بس بأنهي طريقة وأنهي شكل عشان تبقى قراية بجد تجيب الربانية وتجيب التودد قراية الراجل ده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم كل قراءة يقرأ إيه الفاتحة ويروح قاري سورة ويروح قاري قل هو الله أحد يجي الركعة الثانية يروح قاري الفاتحة وسورة ويروح قاري قل هو الله أحد قالوا له أنت هتبتدع النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه لأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها بحبها الفاتحة دي بحبها مش عارف يعني هي دايما بيقولوا الحب لا يعرف إلا بلفظه عارف أنت لما تيجي أنا بحبك فأنا برضو حاسس أن أنا ما وصلتش يعني الكلام يا عم بحبك يا سيدي بحبك يا أخويا بحبك مش عارف يعني كلمة بحبك مش كافية عايز أقول لك أكتر من كده بحبك قوي قوي هي كده هو بيقول له لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها بحبها بحب الصورة دي أوي أوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وعارفين قصة سيدنا عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما كانوا في الغزوة وطلع راجل من المسلمين حصل منه مشكلة كده تجاه امرأة من نساء المشركين فالراجل جوزها قال والله بقى هسيح دم الصحابة دول ووصل الخبر ده للنبي صلى الله عليه وسلم فانتدب واحد مهاجري واحد أنصاري للحراسة طلع مين عباد بن بشر ده أنصاري وعمار بن ياسر ده مهاجري فالاثنين هيقفوا ها هنقعد كده طول الليل يعني وشنا في وش بعض نتسلى و... ونسمع اغاني ام كلثوم يعني ولا هنعمل ايه يعني قال له لا انا هنام شويه وانت احرس ونعملها ورديات فالتاني لما وقف طب وانا هضيع وقتي اقوم اصلي احنا في الليل وهم بقى رهبان الليل فقام يصلي فالراجل جه لقى عباد بن بشر قاعد بيصلي راح عمل ايه راح رميه بسهم الاولاني جه قول لي انت رد الفعل كان هيبقى عامل ازاي الاولاني اتضرب فرماه فالتاني اتضرب فرماه التالت بقى ايه الوجع يزداد فتسهل في صلاته وركع وسجد فلما سجد قام عمار فبص لها كده كان التاني خلص صلاته فقال له ايه اللي انت عملته ده التاني لما شاف سيدنا عمار صحي قال لك الاثنين عليا هيخلصوا عليا فجري فقال له لماذا صنعت بنفسك ذلك قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها قالوا كانوا يقرأ سورة الكهف فأنا واقف في السورة فما ينفعش قول لي أنت بقى لو احنا بنقرا سوره الكهف يوم الجمعه والموبايل رن ومش عارف مين نده عليك ومين سوى فكرهت ان اقطعها هما الوضع مختلف هو بقى بيعشق القران انا دلوقتي بكلم ربنا انا دلوقتي ربنا بيكلمني انا لازم القران ده موضوع تاني وبعدين افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرا في صلاته ماذا كان يصنع اذا مر بايه فيها تسبيح سبح سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى واذا مر بسؤال سال فيسال الله سبحانه وتعالى واذا مر بتعوذ تعوذ يقول ابن القيم فتبارك الذي جعل كلامه حياه للقلوب وشفاء لما في الصدور وبالجمله اجيب من الاخر فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر طب وازاي تعمل الكلام ده قال لك إنك تبقى أنت المخاطب بكل آية من الآيات يعني كل ما تعدي عليك آية الآية دي فيها وعيد وجاءت سكرة الموت بالحق يا رب هون علينا سكرات الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد آه هو ده اللي أنا غافل عنه هو ده اللي أنا مش عايز يجي على بالي هو ده اللي أنا بهرب منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الموت اللي انت هربان منه آتيك وهو اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فتبقى انت عايش المعنى فلما تيجي الآية تحس أيوة فيهز قلبك فيورثك هذا الكلام تعلق بربك تلاقي نفسك بتقول يا رب سلم يا رب اغفر لي يا رب تب علي يا رب ماليش غيرك يا رب ولما تمر بآية فيها رجاء وفيها معنى جميل قوي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ابن عباس قال دي من أرجى آيات القرآن ليه يا عم ده بيتكلم على ناس هيعاقبهم قال فتنوا أولياءه وعذبوهم ثم قال ثم لم يتوبوا الآية تمشي إزاي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ده هيتشوي تمشي كده والسياق جاي في قصة أصحاب الأخدود والموضوع يعني إيه تبقى كده فيقول إيه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم يا رب كمان يعني مديهم وقت مش قال إيه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلم يتوبوا يعني لو عمل الغلطة راح بعديها ما تبش على طول هيبقى ليلته ليله تبقى ماشيه كده انما قال ايه ثم لسه مش فاهم لسه ما يعرفنيش لسه قدامه فرص لسه لسه لسه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا اخي لما المعنى تعيش كده تحس نفسك ان انت بتحتقر نفسك ايه ده يا رب ايه ده اللي عمل كده يستحق العذاب يستحق العقوبه لو انا هحكم قال له تحب أن يحاسبك ربك أم يحاسبك أبوك وأمك قال والله أحب أن يحاسبني ربي لأن ربي أحن وأرحم بي من أمي وأبي هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فالمعنى يعيش الواحد فيه أهي دي قراية القرآن اللي بالتدبر والتفكر اللي تعيش الواحد هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه يقيم ليلة كاملة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويعيد ويكرر وليلة كاملة بآية واحدة هو ده لما تعيش كده في- وانت بتقرا وردك او انت بتصلي وعدت عليك ايه وحسيت ان الايه دي مخبطه معاك جايبه سيب نفسك بقى واقعد كرر فيها قولها كتير كتير كتير كتير كتير كتير لغايه ما هتلاقي قلبك اتكسر ساعتها لا تسال عن حلاوه الايمان وعن لحظه القرب من الرحمن ما تسألش بقى اللحظة دي بقى اللي هي ايه قلبك الحجر اللي واقف خلاص اتكسر فالمعاني نازلة فلاقي نفسك انت يا رب انا بحبك انا مش عارف اعمل ايه يا رب والله ما انا عارف انا يا رب اعمل فيا اللي انت عايزه يا رب يا رب يا رب يا رب فتعيش جنة في قلبك تدخل جنة الدنيا قبل ان تدخل جنة الاخره هي دي جنة الشوق وجنة الحب وجنة الرضا عن الله تبارك وتعالى وده يحصل ازاي انك تعيش ما بين كلامه وما بين هذه المعاني فيه خلونا نختم بالمعنى الجميل ده بيقول ابن القيم فإذا قرأت القرآن أشهدك بص القرآن بيقول لك إيه بص ابن القيم بيحلل لك القرآن عشان تطلع المعاني دي من القرآن إزاي هتشوف إيه من القرآن أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى يرسل الرسل ينزل الكتب يرضى ويغضب يثيب ويعاقب يعطي ويمنع يعز ويذل يخفض ويرفع يرى مكاني ويسمع كلامي ويعلم سري ويعلم علانيتي وهو أعلم بنا إذ أنشأنا من هذه الأرض فلا تزكوا أنفسكم يعلم السر والعلانية فعال لما يريد منزه عن كل عيب لا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ليس لك يا عبد الله من دونه ولي ولا شفيع ملكش غيره والله ملناش غير ربنا فإذا تعايشت هكذا مع القرآن واعتبرت القرآن رسائل من ربك أورثك ذلك حسن التودد إلى الله تبارك وتعالى عرفت بالخمس حاجات دول وفي أكتر من كده كتير في معاني التودد لعلنا نأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم في الخطوة الثانية وإحنا بنمشي خطوة في خطوة لكي نكون ربانيين عباد لله مطواعين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين ما تنسوش الخمسة علشان نبقى فاكرين هنعمل ايه كويس اول حاجة اكثر من الاستغفار الامر الثاني تعرف على الله عز وجل ثلاثة تذكار النعم أربعة اللهج بالذكر خمسة قراءة القرآن بالتدبر والتفكر والواجبات العملية عايزين هذا ربي وبحبك يا رب في كلامك وعايزين كشكول النعم وعايزين يبقى من النهاردة ليك ورد أعلى من الورد اللي انت بتعمله لو ليك ورد بفضل الله ولو ما كانش يبقى ابتدي افتح صفحة جديدة مع ربنا وقرآن مش مهم العدد يهمني قوي في الأول مش مهم ان انت تقرأ كل يوم جزء المهم ان انت تقرأ كل يوم ولو صفحة وتعرف المعنى فيها عايزين نعيش القرآن مش عايزينه بس كده تلاوة بس على اللسان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك مساكينك ببابك فارحمهم فقراؤك ببابك فأغنهم راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم محبوك ببابك فأحبهم يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين نعوذ بك من خشوع النفاق نعوذ بك أن نقول ولا نعمل نعوذ بك أن نسمع ولا نطبق اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم نشكو إليك أحوالنا نشكو إليك تقلب قلوبنا نشكو إليك زيغ قلوبنا فيا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين وتبت علينا أجمعين ورضيت عنا أجمعين يا رب يا رب ليس لنا رب سواك ندعوه ليس لنا رب سواك نرجوه فيا رب اجبر كسرنا بين يديك وذلنا وافتقارنا إليك يا رب يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا يا رب طهر قلوبنا يا رب أعنا على ذكرك أعنا على شكرك أعنا على حسن عبادتك يا رب شفع المحسن منا في المسيء إن كان منا يا رب من لا يرضيك من سخط عليه فيا رب هذا الجمع وهؤلاء الجلساء لا يشقى بهم جليسهم فيا رب يا رب من علينا جميعا الآن الآن بتوبة ترضى بها عنا يا رب لا نريد دنيا ولا نريد حياة في غير رضاك فإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب قلوبنا مريضة قلوبنا معلقة بالدنيا يا رب فيا رب داوي قلوبنا اشف قلوبنا من التعلق بسواك يا رب يا رب يا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم